بسم الله الرحمن الرحيم موقع موقع الطريق إلى الله الطريق إلى الله يقدم يقدم
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين وحشتونا يا إخواني في الله وحشتنا الصحبة الصالحة وحشنا الاجتماع على طاعة الله ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب وانا عارف ان المعظم بقى شباب لسه ما اتجوزش فربنا يجوزكم يا رب باذن الله جوازات سوبر كده تسعد قلوبكم كده وتبهج نفوسكم باذن الله سبحانه وتعالى آه، آه، يعني آه، آه، الوقت احنا يعني استكمالا بقى لموضوع افتح لي قلبك افتحي قلبك لموضوع المشاكل اللي بتوصل لنا منكم يعني النهارده عايزين نعلق بسرعه كده لان النهارده ايه آه، آه، يعني لو يعني نفسي ان انا في مشكلتين كده شدني شويه ونفسي ان انا اتكلم عنهم النهارده ربنا يعيننا يا رب المشكله الاولانيه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اختنا الكريمه سؤالي آه، في بوست افتحي افتح قلبك ليا ماشي كويس جدا الاخت طبعا مغيره اسم ال- افتح قلبك ليا لو اسمه افتحي قلبك او افتح قلبك آه، بس افتح قلبك ليا حلو برضه يعني ممكن نفكر نغير العنوان المهم الاخوه والاخوات ما يزعلوش اخت آه، يعني في ال- ال- يعني اخت متدينه جدا وكانت بتنصحنا يبقى هي بتحكي عن واحده صاحبتها متدينه وكانت بتنصحنا يعني اذا شغاله في الدعوه الى الله يعني اخت منطلقه فضل ومنه الله في العباده وفي الدعوه الى الله في الصلاح والاصلاح وطول فتره عمرها لا تختلط بالرجال عمرها ما اختلطت بالرجال ابدا الى ان ايوه حتى اذا عارفين في سوره ال عمران آه، آه، آه، يعني حتى اذا فشلتم وتنازعتم حتى اذا دايما حتى اذا ديت بيبقى بعدها مشكله لازم المشكله هتحصل الى ان عملت account على الفيسبوك اه ومن هنا بدات المشكله عملت account اتعرفت على شاب طبعا هي الاخت بتتكلم يعني ايه إيه، بتقول اتعملت account على الفيسبوك اتعرفت على شاب خد رقمها كلمها قابلها يعني طبعا هو الكلام آه، يعني ايه الموضوع ما بيبقاش كده يعني مسد فمسج فمكالمه بريئه فلقاء بريء فمصيبه بريئه الموضوع ما بيبقاش كده يا جماعه انا شامم ريحه صحبه سوء ظهرت في حياه هذه الفتاه وشامم ريحه نازله في الدين نتيجه ضغط الواقع بنت اتخرجت واتج- واشتغلت ولسه ما اتجوزتش فممكن يكون الدافع بتاع التعرف على الشاب مش ان هي مش ان هي يعني شهوه ممكن يكون ان هي بتدور على فرصه الزواج زي ما البنات بيقولوا لبعض وبيضحكوا على بعض فتحي دماغك يا بنتي يا بنتي ما تقفلهاش يا بنتي مشي حالك يا بنتي مشي امورك يا بنتي كده ما فيش حد هيتقدم لك يا بنت هتفضلي مقفله الدنيا عليكي كده ولا حد هيتقدم لك ولا حد هيتجوزك كل ده يا اخواني طلع كلام فارغ وكل ده ثبت بالاف مؤلفه من التجارب ان كلام وهمي وان الشاب ساعه ما بيجي يتجوز ما بيفكرش في البنت اللي سهل انه يتكلم معاها اللي سهل انه يتعرف عليها اللي لما اتعرف عليها ضحكت لانها لازم تبقى très gentille ولازم تبقى بنت free ولازم تبقى بنت متحرره ولازم تبقى بنت style ولازم تبين له انه لو اتجوزها هيعيش معاها حياة جميلة مرحة منطلقة يا جماعة هذا الكلام وهم هذا الكلام للاخوات وهم الشباب خلاص فهموا ان كل البنات يعني آه، آه، بتفهم كويس جدا في الحب وفي العواطف وفي الحياة الاجتماعية وب- وال- والشاب اللي اتعرف على بنت بسهولة وخرج معاها بسهولة يعني شوفوا بتقول ايه عملت اكونت اتعرفت على شاب خد رقمها كلمها قابلها سابها يا نهار ابيض فيعني سبحان الله زي قصه التاني في الثلاثه والصخره لما بيقول اللهم انه كانت لي ابنه عم احبها شوفوا اللهم يعني ده واحد بيكلم ربنا بيقول بحبها يا رب استغفر الله العظيم شوفوا يا جماعه يعني ده ده واحد مقفول عليه صخره هيموت هيموت وما في وما فيش لا نت ولا في موبايل ولا في طريقه للاتصال بالواقع وفي كهف جوه جبل او غار جوه جبل فبيقول اللهم انه كانت لي ابنه عم احبها انا كنت بحبها كما كاشد ما يحب الرجال النساء انا يا رب يعني اكتر حد حب واحده انا كنت بحبها حب رهيب يا رب يعني شوفوا بي- بيعترف امام الله سبحانه وتعالى بهذا الحب الرهيب احبها فراودتها عن نفسها طب انت بتحبها يعني المفروض انك انت تتجوزها راودتها عن نفسها ليه يعني سبحان الله العظيم هو بتحس ان هي هي حاجه عند الراجل كده او عند الانسان اللي مش ملتزم ان هو عايز يعرف الانسانه دي غاليه ولا رخيصه الانسانه دي فعلا يعني تصونه تحفظه الإنسانة دي تحفظه الإنسانة دي تحافظ عليه واللي ممكن يتزوج فتاة وكان ليها ماضي هو عارفه آه، يعني للأسف ثبت بالتجربة إن بيفضل طول عمره شاكك فيها للأسف الشديد البنت يا جماعة يعني بتتكلم مع الشباب ممكن بدافع حسن نية كبير وإن كان العمل سيء ومعصية لله سبحانه وتعالى إنما هي بتتك... يعني عشان يعرفوني عشان أتجوز عشان دي الصحوبية عشان وهي مش عارفة إنها بتدفع فاتورة غالية جدا طول حياتها فراودتها عن نفسها فامتنعت فأصابتها سنة جالها شدة فجاءت إلي مزنوقة بقى ولفت على كل اللي بابه محدش حد يسلف راضي يسلفها فجاءت إلي فطلبت مني آه فقو... ان ان هو يديها فلوس فق... ف... فطلبت منها ان آه، يعني تمكنني من نفسها او ان يعني ايه آه، طلب منها الزنا ووافقت آه، ولكن في حجرة الزنا وقبل أن يتم الزنا قالت له اتق الله انتفض الإيمان في قلبها وانتفض الخوف من الله في قلبها وافتكرت أن الآخرة أهم من الدنيا ومهما كان احتياج الدنيا فاحتياجها لحسنة يوم القيامة هيبقى أخطر فقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق يعني البنت دي كانت بكر لا تفض الخاتم يعني البنت دي كانت بكر إلا بحق حقه اللي هو الجواز يعني بتعرض عليك جواز بعد إيه يا بنتي بتعرض عليك جواز بعد إيه مين اللي هيتجوزك اللي انت بسهوله اديت له رقمك وبسهوله اتكلمت معاه وبسهوله لما طلب لك اضافه على الفيسبوك ولا انت عملت له اضافه وبسهوله اتكلم معاك في كل موضوع وبسهوله اتكلمتوا مع بعض مكالمات ليليه ونهاريه وبسهوله خرج معاكي وبسهوله انت معتقد يا بنتي مي دي مش نفسيه الراجل اصلا انت كده بترخصي نفسك فقالت اتقي الله ولا تفض الخاتم الا بحقه فاتقى الله ولكن اعرض عنها تماما ولم يتزوجها ليه؟ لان خلاص اللي تمنها 120 120 دينار زي الحديث ما بيقول ان هو اعطاها 120 دينار ذهب اللي تمنها 120 دينار آه، اربط عمري معاها ليه واربط نفسي معاها ليه واربط مستقبلي معاها ليه واخليها ام لاولادي اللي هم اغلى حاجه عندي في الدنيا ليه اللي تمنها 120 دينار يبقى تمنها 120 دينار مش يبقى تمنها ان انا اربط حياتي بيها واربط اسمي باسمها يا بنتي افهمي يا بنات فوقوا ربنا لما بيأمرك بحاجه والله العظيم دي مصلحتك ربنا لما بيأمرك بحاجة دي مصلحتك يا بنتي في الدنيا قبل الآخرة أول ما البنات تبرجت أول بنت تبرجت ولبست ضيق الشباب بقى اللي يعني مالوش خبرات في الحياة انبهر فتقدم لها 100 عريس و500 عريس فكل البنات حسبوا إن اللي بيجيب الجواز التبرج وهم مش فاهمين إن ده بس كانت البنت الأولانية يعني أم البنات معظمها متبرجات فكانت النتيجة يعني كلهم للأسف الشديد يعني انتوا عارفين الواقع الأليم اللي البنات بتحيا فيه الآن واقع أليم أليم ربنا يفرج كرب بناتنا جميعا ويرزقهن جميعا الأزواج الصالحين الطيبين المباركين يا رب كانت طول عمرها لا تختلط بالرجال يعني قضية الإنسان اللي كان مجتهد وكان ملتزم ولكن نزل نزلت ليه بتنزلوا ليه يا شباب ليه يا ابني بعد ما بتقوم الليل بتسيب ليه يا بنتي بعد ما بتشتغلي في الدعوه بتسيبي ليه يا ابني بعد ما قعدت جلسه الضحى بتسيب ليه يا بنتي بعد ما بدات تسمعي دروس وتحفظي قران بتسيبي ليه يا ابني يا جماعه ليه ما حدش بيقدر يكمل يا اخوانا ليه ما حدش بيقدر يواصل زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال لاصحابه قبل ما يموت بايام قال لهم اصبروا اصبروا يعني استمروا اثبتوا حتى تلقوني على الحوض اصبروا اصبروا يا شباب اصبروا يا شباب بكره تتجوزوا يعني بكره تتجوزوا ان شاء الله باذن الله وربنا سبحانه وتعالى هيكرمكم كرم عظيم باذن الله سبحانه وتعالى على قد الصبر اللي انتوا صبرتوه ده بس خلي صبركم في ذات الله خلوا صبركم في سبيل الله عشان ربنا يفرجها عليكم عشان ربنا يفتحها عليكم احتسبوا عند الله الصبر على هذه الشهوات يا بنتي ليه ليه ما حدش بيكمل يا جماعه ليه يا اخوانا كل درس نت كل ما الواحد يجي يدي درس نت فتره يلاقي الناس اللي داخله غير الناس اللي كانوا في الدرس اللي من سنه غير الناس اللي كانوا في الدرس اللي من سنتين ليه يا جماعه ما حدش بيواصل انا نفسي اشوف الاخوه عو- أمنية عمري إن يعدي خمس سنين وكله زي ما هو اوعي اوعي حضورك الدروس الدينية يبقى في يوم من الأيام ذكريات اوعى علاقتك بربنا تبقى في يوم من الأيام ذكريات اوعي خوفك من ربنا وخوفك على الذنوب وحزنك على صلاة الفجر لو راحت منك تبقى في يوم من الأيام ذكريات اوعى الصحبة الصالحة والتقوى الله تبقى في يوم من الأيام ذكريات اوعوا طلب العلم والدعوة إلى الله تبقى في يوم من الأيام ذكريات يا جماعة هان عليكم ازاي هنا عليكي دمعة نزلت من عينك وانت بين ايدين ربنا هنا عليك عليك لحظة رفعت ايدك وقلت يا رب ربنا استجاب لك ازاي يا جماعة في واحد الملك يفتح له بقصر بتاعه ويدخله ويكرمه وبعد كده يقول لي انا زهقت من الحياة ديت انا لازم اخرج واشوف حياتي ولله المثل الاعلى الثبات يا اخوانا الثبات يا اخواني الثبات والاستمرار على دين ربنا سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى بيقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون مش وهم لم يفتنوا وهم لا يفتنون ده مضارع يعني وهم لم يفتنوا يعني هي امتحان وبعد كده عديته وبقيت مؤمن إنما لا يفتنون يعني هتفضلي تفتني طول حياتك هتفضل تفتن طول حياتك واللي داخله على الفيسبوك داخله على الفيسبوك انت عارفه انك داخله غابه مليانه وحوش ومليانه حيات ومليانه عقارب واللي داخل مفقود واللي خارج مولود انتوا عارفين النت وعارفين ان اليوتيوب بتدخل على فيديو للشيخ محمد حسان تلاقي على الشريط اللي على اليمين صور اباحيه انت داخل نت في نص مليون موقع اباحي انت داخله فيسبوك وانت عارفه ان الفيسبوك ده قهوه كبيره جدا قهوه كبيره جدا وشباب قاعدين مع بنات واولاد قاعدين مع انتوا عارفين يا جماعه النت مخاطره ايه بتدخلوا النت من غير ضوابط ليه بتدخلوا النت من غير محاذير ليه في رائد فضاء يطلع القمر من غير بدلة فضاء من غير ازاي يا جماعة كده بنهلك نفسنا عشان كده انا بقترح عليكم ان شاء الله باذن الله واخواننا في ادارة موقع طريق الى الله معانا انا بقترح عليكم ان احنا نعمل مشروع جميل قوي حماية لان القصة بتاعت اختنا الكريمة دهيت يا رب ربنا يردها لنا يا رب سالمة وربنا يكرمها ويزوجها احسن الشباب يا رب ويتوب عليها وعلينا لان القصة دي قصة مئات الالوف من الشباب والبنات مئات الالوف عايزين نعمل مشروع يا جماعة اسمه ميثاق شرف للدخول على شبكة الانترنت ميثاق شرف للملتزمين والملتزمات ميثاق شرف للشباب والفتيات المتدينين اللي خايفين من ربنا على شبكة الانترنت ميثاق شرف النت ده هيبقى ايه ميثاق شرف النت ده انا واحد مثلا هقول لك مثلا انا اقترح حاجات هنعمل على صفحة الطريق لله على الفيسبوك هنعمل آه مكان كل واحد بقى يحط الضوابط اللي هو شاف انه وقع فيها بسبب عدم وجودها او بيقترح انها تبقى موجوده يعني انا مثلا اقول لك ميثاق شرف اعاهد الله ان انا لا اكلم حد من الجنس التاني على النت لو ولد مش هكلم بنت ولو بنت مش هكلم ولد ولو جالي طلب اضافه من جنس تاني مش هقبل بيه خالص اعاهد الله ان لو جالي حاجه فجاه نطت في وشي كده على شاشه الكمبيوتر وانا على النت ان لم اكن موقن انها مش حاجه اباحيه لن افتحها ابدا اعاهد الله ان انا هعمل block للمواقع الاباحيه اعاهد الله ان انا مش هنصر مش هنشر اي صوره فيها متبرجات او فيها حاجه حرام اعاهد الله ده ميثاق شرف في الحلال والحرام فيه ميثاق شرف اخلاقي برضه اعاهد الله ان انا مش هشتم في شيخ من شيوخي ان انا إيه ان انا مش هجادل مش هقعد اضيع وقتي على النت دي نقطه خطيره ان انا مش هقعد اقلب اعاهد الله ان انا مش هدخل النت غير وانا محدد هدفي وانت محدده هدفك لان النت ده يا جماعه انتوا يعني في شباب بيقضي ثلث عمره على النت يبقى انت كل عمرك ده ضايع بغير نيه انوي هدف وانت داخل انا داخل ادعو الى الله انا داخل استفيد في نقطه كذا لازم تحدد نيه بحيث انك تلاقي الوقت اللي انت قضيته ده في عمرك في رقم أربعة اعاهد الله على ان انا اكون انسان جد في في في التعامل مع شبكه النت اعاهد الله ان انا ما ابقاش انسان بتاع شتيمه ما اقولش الفاظ وحشه ما اقعدش اجادل واشتم واشتم في دول ودول يشتموا فيا وارد على اللي شتموا الشيخ الفلاني و... يا جماعه اعرض عن الجاهلين ما ضيعش عمري الجاهلين دول لو ما ردناش عليهم يبقى اذا يا جماعه مشروع ميثاق شرف للملتزمين والملتزمات على شبكة النت مشروع ميثاق الشرف ده يعني اتمنى من ادارة موقع طريق الله ان هي ان شاء الله باذن الله تفتح لنا حاجة بقى على صفحة الفيسبوك كل واحد يدخل يحط ما يرى ان هو ضوابط مهمة ميثاق شرف ديني واخلاقي على شبكة النت عشان ننجو عشان ننجو اعاهد الله ان انا مش هدخل على موقع اباحي ابدا هذا عهد ونشوف بقى مين اللي هيمضي على العهد ده الميثاق ده باذن الله انا هاخده باذن الله إيه إيه إيه وهبدا باذن الله يعني لوحدي او مع اخواني الدعاة حسب ما يتاثر بقى الظروف باذن الله سبحانه وتعالى وان كنت اتمنى طبعا ان نبقى مشتركين فريق ننقح الضوابط ديت نختار منها نفلترها نحولها لميثاق ننزله على النت ونشوف كام واحد بقى هيعاهد ربنا وكام واحده هتعاهد ربنا يبقى احنا كده عاملين حاجه جميله يبقى احنا كده بنبني كده بنطهر كده بنوضح للبنت اللي داخله جديده او الشاب اللي داخل جديد ميثاق شرف حقيقي للي داخل الى ان عملت account فيس اتعرفت على الشاب خد رقمها بسهوله كده سبحان الله ديننا بنفرط فيه بسهولة كده بقول لكم أنا شامم ريحة صحبة سوء شامم ريحة واحدة دي اتعرفت عليها أفسدت لها دينها قبل ما تتعرف على الشاب ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم مجموعة لازم تتعرف على مجموعة صالحة مع الذين يدعون ربهم ومع تعيشوا مع بعض بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم ها ولا تطع من أغفلنا قلبه يعني ربنا لما قال لك الصحبة الصالحة قال لك اتعرفي على ناس كتير مع الذين يدعون ربهم إنما لما حذرك من صحبة السوء كلمك بالمفرد ولا تطع من اغفلنا قلبه صاحب سوء واحد يضيعك يضيعك اختنا الفاضله ديت انا مشخص ان غالبا ضغط طلب الزواج ضغط الخوف من انها تكبر وما تتجوزش يا بنتي ما عند الله لا ينال الا بطاعه الله لو كنت بدل ما تتعرفي على شاب وتديله رقمك وقفتي قبل الفجر بساعه وقفتي اول الليل ساعة تصلي وتدعي وتقول يا رب انا عايزة زوج صالح تختاره لي والله العظيم هتتجوزي جوازة سوء والله العظيم يا جماعة يا اخوانا جربوا تتجوزوا بالدعاء جربوا تسترزقوا بالدعاء جربوا تصلحوا نفسيتكم بالدعاء جربوا يا جماعة الدعاء شوفوا شوفوا معجزات الدعاء شكلها ايه واخد رقمها وحدثها يعني ايه وبدأ يكلمها وقابلها بجوار عملها ولكن رآها زملاء العمل ولكن رآها زم... يعني ربنا كشف ستره عنها فضيحة من الآخر لأن هي إنسانة ملتزمة وطبعا بنت في سن زواج مهم جدا عندها سمعتها والمفروض ان احنا بنعامل ربنا مش بنعامل الناس فمهم جدا عندها ان هي لا تسقط من نظر الله سبحانه وتعالى رآها زملاء العمل ربنا قدر ان زمايلها في الشغل معديين البنت المحترمه الكل بيتكلم عن احترامها اللي كتير بيقولوا اه والله الواحد نفسه يتجوز واحده محترمه زي ديت اه اللي كتير بيشاور نفسه انه يتقدم لها فعلا فجاه مجموعه رايحه تعمل اي حاجه في الكافيه ولا في المكان اللي قعدت مع الشاب ده فيها لقوا إيه إيه يعني اختنا الفاضله ربنا يعفو عنها يا رب قاعده في المكان ده مع شاب من الشباب طبعا إيه بالنسبه لها انهيار يعني بالنسبه لها شيء رهيب يعني يعني بصوا يا جماعه ستر ربنا على العاصي رحمه من رحمات ربنا وكشف الستر رحمه من رحمات ربنا لان ممكن دي لو ما كانش كشف الستر عنها كانت ممكن ما فاقتش غير بعد ما تقع في الزنا ممكن لو ما كانش كشف الستر عنها ما كانش فاقت غير بعد بقى سكه ضياع والعياذ بالله وبعد ما تكون وقعت في الجريمه التي يهتز لها عرش الرحمن والعياذ بالله يعني الكشف الستر احيانا رحمه عشان العبد يفوق في ناس ما بتفوقش غير كده يا جماعه غير ان اللي بيبقى بينه وبين ربنا معامله زمان وكان متقي لله بيبقى غالي عند ربنا فربنا سبحانه وتعالى يعني ايه بيقول له انا مش هسيبك انا مش هسيبك لو مش هتفوقي غير بكشف الستر هكشف الستر وانا قادر ان انا استرك بعد كده وانا قادر ان اخليكي في نظر الناس كلها اعف انسانه بعد كده وانا قادر ان انا ارفعك في كل حاجه بس انت مش هتفوقي غير كده نفسيه دي مش هتفوق غير كده ربنا بيعامل كل انسان على حسب نفسيته يا جماعه في شباب ما بيفوقش غير لما بيبتلى فعلا غير لما بياخد فعلا يعني خبطه يعني ابتلاء حقيقية سبحان الله العظيم ولكن رآها زملاء العمل تحمد ربنا ان رآها زملاء العمل ازاي صلحي بينك وبين ربنا وربنا هيحول لك الابتلاء ده لنعمة وتركها الولد وهي الآن تحس أن الجميع يتحدث عليها وزملائها وأنها كانت تصطنع الدين والأدب يعني هي حاسة انها طلعت قدام الناس ايه بتترسم وهي مش مؤدبة ولا حاجة ولا تستطيع أن تسامح نفسها مش قادرة وضميرها مأنبها عليها عملته حرام وخاصة أنها أصبحت لا تطيق العمل أو رؤية زملائها وأصبحت منطوية وأصبحت إيه أصبحت منطوية يعني سبحان الله العظيم يا جماعة يعني طبعا هي في بنات كتير يعني وممكن تتشاف مع شباب ومشاممها يعني يعني اختنا دي ما شاء الله لا كنت بلا واضح انها اخت مؤدبه قوي يعني يعني يعني ده يا ريت يا بنت البنات كلهم كده يعني يعني استغفر الله العظيم واتوب اليه طبعا نتمنى لبناتنا العفاف الكامل يعني بس ده ده صاحبتك دي نموذج جميل قوي يعني ان هي لما يعني اتشافت مع شاب انطوت وقفلت والدنيا سودت في وشها ولمت نفسها و... يا ربي يا جماعه ده البنات ما شاء الله اكتب الواحد بيروح بيته لو روح بيته الساعه واحدة بالليل البنات ماشيه مع الاولاد في الشوارع انا انا هتجنن واعرف دول منين دول دول مين مين ابوها مين اخو البنت دي مين اللي سايبها في ال- في, في الشارع وشكلهم يعني يعني ايه يا جماعه ده سبحان الله العظيم انا بقول لاختنا الفاضله ما تحبطش ما تيأسش تملى قلبها امل في الله سبحانه وتعالى تملى قلبها امل في رحمه ربنا وفي كرم ربنا وفي معيه ربنا سبحانه وتعالى وخصوصا يا جماعه ان احنا ان شاء الله بكره يوم عاشوراء باذن الله احنا عاملين يوم تربوي مع الشيخ احمد جلال والدكتور عبد الرحمن الصاوي والدكتور غريب رمضان في مسجد الصديق في المنصوره مسجد الصديق مسجد الشيخ احمد جلال على المشايه يعني اللي عايز او اللي عايزه ييجوا ان شاء الله يشاركونا في اليوم التربوي ده ويفطروا معانا آه، اهلا اهلا وسهلا ربنا يحفظهم ويبارك فيكم احنا عاملين اليوم ده عشان كنتوا اصلا ونتمنى ان اي حد يجي ويشاركنا باذن الله يشترك معانا في اليوم ده حتى لو هيجي من مكان تاني آه، آه، آه، عاشوراء ده يوم الامل في الله يا جماعه عاشوراء ده اليوم اللي ربنا شق فيه البحر الاحمر لسيدنا موسى وجيش فرعون بكل الرتب الرتب بتاعته والنجوم والسيوف بتاعته بقت طعام لسمك البحر الاحمر في يوم عاشوراء لانهم تمردوا على الله تمردوا على دين الله سبحانه وتعالى فيعني يوم عاشوراء ده يوم كلا ان معي ربي سيهدين يوم كله امل فانا عايز نملا قلوبنا بالامل ان ربنا رحمن رحيم ربنا هيتوب علينا ربنا قادر انه يصلح احوالنا آه، يوم عاشوراء يا جماعه سبحان الله العظيم يعني شوفوا سيدنا موسى ربنا بيوصف يوم عاشوراء في سوره الشعراء بيقول فلما تراءى الجمعان الجمع جيش فرعون وجيش موسى تراءى يعني الجيشين بقوا شايفين بعض يعني المسافه بقت في غايه القرب في غايه القرب فلما تراءى الجمعان وجيش فرعون هاجم بالاسلحه والسيوف بتاعته فلما تراءى الجمعان فا فلما فورا اول ما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون ضعنا خلاص كل حاجه ضاعت قال كلا كلا هذا لا يكون ابدا الصمود ان واحد بس يثبت صف كامل ان صف كامل يقع وانت ممكن تبقى سبب ثبات الصف ده قال كلا هذا لا يكون ابدا سبحان الله لما فرعون قال للصحراء هقتلكم قبلها لسه ب- بسطور في سوره الشعراء قالوا لا ضير انا الى ربنا منقلبون لا ضير تقتلنا تذبحنا مش مهم الدنيا دي ملهاش قيمه المهم الجنه لا ضير انما موسى لما قالوا له انا لمدركون ما قالش لا ضير قال كلا لا يمكن هيحصلونا لا يمكن هيأذونا ليه ان معي ربي يبقى اذا لما الصحراء ايمانهم او ظنهم بالله وقف عند لا ضير فرعون قتلهم وبقوا من اعظم الشهداء عند الله سبحانه وتعالى ولكن لما موسى حسن ظنه بالله عالي لحد كلا ربنا نجاه وهو ده الحديث القدسي انا عند ظن عبدي بي انا عند ظن عبدي بي ده الحديث القدسي بتاع انا عند ظن عبدي بي انك لما بيبقى ظنك ان ربنا مش هيسيبني ربنا مش هيسيبنا يا اخواني ابشروا ربنا مش هيتخلى عنا ربنا مش هيسيب الظالمين يفسدوا ربنا مش هيضيع دم اخواتنا وتعب اخواتنا وجهاد اخواتنا ربنا مش هيسيب الظالمين يتحكموا في التيار الاسلامي تاني ربنا مش هيسيب الشباب في المشاكل والهموم والالام والقدر والغموم والتوتر التوتر اللي هم عايشين فيه ربنا مش هيسيبني وانا في طريقه ربنا مش هيسيبني وانا معاه ربنا مش هيسيبني وانا مقبل عليه يبقى لما هيبقى في حسن ظن في الله في ناس يا جماعة من الشباب منكم ظنوا عند لا ضير يعني خلاص بقى دنيا وحشة بس يلا لا ضير المهم الاخرة ربنا ينجينا وفي ناس بيقولوا كلا ربنا مش هيسيبنا والله العظيم ما هيسيبنا والله ربنا ما هيتخلى عنا اهو اللي قالوا كلا دول ربنا مش هيسيبهم فحسن ظنك بالله حسن ظنك بفرج الله قال كلا الكلمة اللي من سنين لما ربنا قال له اذهب إلى فرعون قال له رب أخاف أن يقتلون وأخاف أن يكذبون في أول سورة الشعراء برضه قال كلا فاذهبا بآياتنا إن معكم مستمعون كلا لا يمكن هيوصلوا لك يا موسى هذا لا يكون أبدا طول ما أنا معاك مش هيوصلوا لك سنين عدت سيدنا موسى وقع في الموقف ده والبحر قدامه والسيوف وراه قالوا له إنا لمدركون قال كلا نفس الكلمة اللي ربنا قالها له من سنين ياه ده أنت بتسمعي شريط عن التوكل من يومين تفضلي حاسه بالتوكل ساعات وبعدها بيومين تمتحن امتحان في التوكل ما تنجحيش الدروس ده انت بتسمع كلمات نورانية من الدعاة والدروس وانت بتقرأ القرآن كلام الملك سبحانه وتعالى وبعد يومين التأثر الإيماني بيروح ازاي نور كلمة كلا دخل قلب موسى وقعد سنين ولما وقع في الأزمة قال كلا الثبات على الإيمان يا جماعة الثبات على الصلة بالله يا جماعة الثبات على المشاعر الإيمانية يا إخواني يا جماعة هو ده علو الهمة قال كلا إن معي ربي سيهدين يوم عاشوراء هو يوم إن معي ربي يوم عاشوراء هو اليوم اللي فرعون دخل ورا موسى وقع عليه جبلين قطموا له وسطه جبلين لما الميه بقت عامله زي الجبلين يمين وشمال كل فرق كالطود العظيم كالجبل وقعوا على فرعون فرعون شاف الرتب والنجوم والسيوف والنسور بتاعه الجيش بتاعه وهي سمك البحر الاحمر بياكلها قبل ما يموت بحصرته وقهرته وهو قاعد يقول قال حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل مش عارف يقول الله مش عارف ينطق كلمة الله على لسانه وهو بيموت شوفوا قاعد يقول إيه فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا إلا إيه بقى إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل مش عارف يقول الله عاش متمرد على الله فمات شر موته جبريل بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام فلو رأيتني يا محمد وأنا أضع الطين في فمه خشية أن تدركه الرحمة سبحان الله العظيم ربنا يعافينا ويحفظنا من حال أهل النار ده ده كل ده حصل يوم عاشوراء يوم الأمل يوم إن معي ربي جددوا الأمل في قلوبكم يا شباب بكرة يوم الأمل بكرة يوم عاشوراء اليوم اللي ربنا نجى فيه موسى من فرعون وهو برضه المفسرين قالوا اليوم اللي ربنا نصر فيه موسى على السبعين ألف ساحر على السبعين ألف ساحر يعني لدرجة ان ابن كثير بيقول هزم فرعون يومها هزيمة لم يهزم مثلها احد قط وفي في مسند الامام احمد انه اليوم الذي رست فيه سفينة نوح على الجودي الله ايه الكلام الكبير قوي ده ايه الكلام العظيم ده ايه اللي إيه اللي و و وفي التفاسير انه اليوم الذي تاب كشف الله العذاب فيه عن قوم يونس يوم امل يوم فرج فرج عشان كده ذهب بعض العلماء ان كلمة عاشوراء مش جايه من رقم عشرة يعني مش جايه ان هو يوم عشرة محرم امال جايه من ايه قال لك جايه من العشر قال لك ايه العشر ده او العشر قال لك ايه ده قال لك انك تجيب الابل كانوا زمان يجيبوا الابل ويعطشوها 8 ايام من غير ما تشرب نقطه ميه 8 ايام يشربوها ميه وبعد كده يقوموا قاعدين 8 ايام من غير ما تشرب نقطه ميه فتعطش عطش مهول وفي اليوم التاسع يقوموا طلقينها على الميه تروح تشرب يعني ال ال الفرج اللي بعد الظما الرهيب ممكن يا جماعه ممكن عاشوراء ده يحصل فيه حاجه ربنا يفرجها بيها علينا ممكن يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى ممكن الله قادر والله سبحانه وتعالى بقدرته ورانا ايات كتير قوي في اليوم ده نسال الله انه يورينا ايات في الظالمين في الظالمين نسال الله ان ربنا يورينا في هذا اليوم و و وفي غيره ايات في الظالمين اللي ظلمونا وظلموا الاسلام في مصر وحاربوا الاسلام في مصر اختنا الفاضله الطيبه توبي لربنا قومي بقى بلاش احباط سيبك من الدلع ده دلع انا اذنبت انا ضيعت انا وحشه أنا لا لا لا لا كل دي حيل نفسيه عشان تنامي في الخط وتركني قومي يا اختي قومي بقى قومي قومي انت وصاحبتك وروحي قومي صاحبتك وقوموا كده وتوبوا الى الله وجددوا التوبه مع الله و و وما حصلش اي حاجه ان الحسنات يذهبن السيئات ان الحسنات يذهبن السيئات ضل كلام ربنا هتكذبوا كلام ربنا قوموا واملوا قلوبكم بالامل عايزين نعلق على مشكله تانية سريعا إيه نحن نحبكم في الله وانا حبيب قلبي بحبك في الله إيه بندعو لكم بالتوفيق والسداد دوما يا رب التوفيق والسداد يا رب يا سلام يا سلام ده خير ما صعد من الارض الى السماء الاخلاص وخير ما نزل من السماء الى الارض التوفيق نسال الله ان يرزقنا التوفيق والهدى والسداد يا رب ايوه يا عم دعواتك الجميله دي إيه انا طالب في كليه الطب سنه اولى اه ايه يا ابني اللي دخلك يا ابني يا ابني انت ما شفتش اللي حصل في اللي قبلك ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا الظالمون انا يا جماعه نص الدفعه بتاعتنا اللي خرج بمرض في الكلى واللي خرج بمرض في القلب واللي نفسيته ضربت واللي دماغه ضرب يعني كل واحد خرج عيني اتخبط له خبطه بسبب الكليه ده يا ابني سنه اولى يا ابني انت هتجيب لي احباط يا ابني انت لسه هتعيش اللي احنا عشناه يلا حبيبي يلا يا عم ابشر ده كليه الطب جميله وسهله والامتحانات سهله وليالي الامتحانات بسيطه ويعني الدكاتره طيبه وكل ما هتذاكر هتلاقي الامتحانات يعني في مستوى الطالب المتوسط وهتدخل الشفوي سواء انت ابن دكتور او مش ابن دكتور هتلاقي ناس طيبه وهتتخرج بعد كده تدخل في سنه امتياز يرموك في في قسم الاستقبال تقعد تموت في العيانين ويقول لك معلش اترمى في البحر عشان تتعلم تعوم وبعد ما هتذاكر في باثولوجي وفسيولوجي وفارماكولوجي وهيستولوجي وبايو وبطنه وجراحه ونسا وولاده و... و community و... وبعد ما اذاكر كل ده حبيب قلبي يا يا يا, يا حبيبنا الغالي هتتخرج من كليه طب ما تعرفش تكتب روشته برد هتكتشف ان كل اللي انت تعمل علمته ده ملوش اي علاقه بانك انت تقدر تكشف على عيانين فهتجري تدور على شهاده طبيه مصريه وتكتشف بعد ما تتوه ما بين الماجستيريهات المصريه ان الشهادات المصريه ما عادش لها لازمه فلازم يا اما تطلع على امريكا تاخد يو اس ام ال اي بورد يا اما تطلع على انجلترا تاخد زماله يا اما لسه عايز تكمل في كليه الطب حبيبي انت لسه في سنه اولى انا بنصحك انت حر المهم حبيبنا بيقول ربنا يحفظك حبيب قلبي انا بهزر معاكم يا شباب ده كليه جميله والله يلا الحمد لله انا طالع عشان امال تدخل الجنه بايه يا ابني ما انت لازم حاجه تصبر عليها عشان تدخل الجنه انا طالب في كليه طب سنه اولى هو لو ما كانش قال سنه اولى ديت الواحد كان قلبه ما تعبوش انما السنه الاولى دي فعلا صعبان عليا يا ابني والله ربنا يصبرك وقد كنت منذ قبل سنه ونصف يعني هو في ثانيه ثانوي او في ثالثه ثانوي شابا عاديا غريقا في بحر المعاصي والملذات يد المصيبه السوداء تانية ثانوي غريقا في بحر المعاصي والملذات يا اخوانا احنا دخلنا الجامعه احنا مش عارفين حاجه احنا يا جماعه انتوا جيل متطور جدا يا شباب الله يكون في عونكم والله تانية ثانوي بيقول لي غريقا في بحر المعاصي بحر يا ابني والله يا ابني احنا كنا في ثالثه ثانوي دي اقول لك ايه يعني لو يعني يلا الحمد لله ربنا يهدينا ويهديكم يا رب غريقا في بحر المعاصي والملذات كباقي الشباب ده كله كده ربنا يهدينا ويستر علينا ربنا يهديكم يا شباب ربنا يهدينا يا رب ربنا ينقذ شبابنا وبناتنا يا رب ولكن الحمد لله الحمد لله ربنا من عليها بالهدايه ولكن هناك مشكله انه من سنتين قبل ما التزم كان في حاجه تعليميه يعني مشروع تعليمي اه اه يعني وكان هناك فتاه ربما اعجبتني وتعلق قلبي بها يا جماعه سبب الزنا سبب الزواج الالكتروني سبب جواز الدم سبب الجواز الزواج جواز الدم سبب الجواز العرفي سبب البلاوي المنيله اللي ملت المجتمع بتاعنا للاسف الشديد سبب ال hot calls سبب كل ده الاختلاط الاختلاط احنا ايامنا كان في حاجات وحشه وكان في قناه على الدش وحشه وكان في حاجات من الكلام ده وكان في صور وحشه ولكن ما كانش فيه اختلاط فالشاب لما يخبط راسه في الحيطه يقع في العاده السريه هيعمل ايه الاختلاط للاسف حصل يا اما في الدروس الخصوصيه يا اما في المدارس المختلطه اعدادي وثانوي وجامعه يعني كل الاختلاط حصل في المؤسسه التعليميه يعني اللي ضيع البلد خرج من اختلاط المؤسسات التعليمية فلما حصل الاختلاط حصل الزنا وحصل كل المصايب عشان كده انا بقول لكم الاختلاط ده كنت عامل درس مجرد علاقة بريئة عشان الاختلاط يعني قعدت سنتين في مسجد السلاب ما اديتش درس عن الزنا ما اديتش درس عن الجواز العرفي ما اديتش درس عن العادة السرية ما اديتش درس عن كل معاصي الشهوة دي كلها الا يمكن يوسف وامراه العزيز شويه يعني الى حد ما انما اتكلمت درس مجرد علاقه بريئه عن الاختلاط ليه لان قلت للشباب ان الزنا ده حنفيه بتنزل ماء مش نظيفه والجواز العرفي حنفيه بتنزل ماء مش نظيفه والعلاقات الحب ال love stories حنفيه بتنزل ماء مش نظيفه انا الوقت اقعد اغير حنفيات والحنفيه تضرب تاني واغيرها يا ابني الخزان هو اللي بايظ الميه مش نظيفه من الخزان ايه الخزان الاختلاط لو الاختلاط وقف الاختلاط المحرم ده وقف خلاص انت قضيت على كل معاصي الشهوه الموجوده في المجتمع هيبقى اقصى معصيه شهوه عندك في المجتمع العاده السريه ليه لان خلاص ما فيش اختلاط فالكبري ده لازم يتكسر لانه عمل مصايب هو اللي محطم قلوب الشباب دلوقتي محطمها تحطيما سبحان الله العظيم ففي المشروع التعليمي عارف البنت عجبته اه ما اتكلمتش معاها بحرف ماشي يا سيدي من احب فصبر فكتم فمات وانقضى اليومان ورجعت البلدي وانا بدور عليها بدا قلبه يتعلق بيها يعني طبيعي جدا يا جماعه يا جماعه ده عادي جدا يعني شاب قلبه اتعلق ببنت بالنظر ده كتير جدا يعني نص اللي قاعدين بيسمعوني دلوقتي كده ولكن لم اجدها ولم اراها بعد ذلك يا حبيب قلبي والله صعبان عليا بجد بس مش نفسي انك انت تلاقيها بس صعبان عليا عذاب قلوب الشباب يا عيني حاطين المسمار على دماغهم وقاعدين يدقوا بالشاكوش ويصرخوا وهم السبب يا ابني انت حبيبي والله العظيم كل لذة في نظرة حرام على موقع ولا على تلفزيون ولا البنت و... هتدفع دمنها لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم مشكلة أن المعصية اتو... القلب شربها زي ما الاسفنجة شربت حبر فأنت عايز تخرج عايز تعصر قلبك بقى عشان تطلع منه ولكن لم أجدها ولم أراها بعد ذلك ده أنت حبيبي ممكن تكتب شعر ده أنت نوات شعر وبعد أن تاب الله علي نسيتها ولم أعد حتى أفكر بها ولكن تفاجأت هذه السنة إن هذه الفتاة زميلة ليا في سنة أولى كلية الطب بنفس الجامعة يا نهار أبيض يعني أنت هتقعد ست سنين كده وش الوش وروضته التي هو في بيتها التي هو في بيتها بقى اللي هو وش الوش التي هو في سكشنها بقى وفي راوندها وفي وفي نفس كليتها وهتفضل في الهم ده كده سبحان الله فزميلته في نفس الدفعه يعني هي كان لازم تطلع متفوقه هي كمان فانا مضطر لاراها كل يوم يعني تحس ان قلبه يا عيني بيتعصر فانا اصبر نفسي على غض بصري وهكذا لكن ربما يحول شيء في صدري تجاه هذه الفتاه مع العلم أني حتى الآن لم أتكلم معها بأي وسيلة اتصال أعمل إيه أعمل إيه ماذا أفعل إيه إيه أول حاجة أنا عايز أقول لكم يا إخواني في الله إنك أنت لا يمكن هتفضل كده ست سنين يا حبيب قلبي أصلك هتفضل كده أنت وخدوا بالكم يا جماعة احذروا احذروا احذروا من أحلام اليقظة الشاب متعلق بالبنت شافها انا بقول لكم ان نص الشباب اللي قاعدين بيسمعونا دلوقتي كده ونص البنات كده انا مش بكلمك على على ده واقع الاختلاط رهيب وعروض مفتوحه من الشباب والبنات ومفيش شاب يا عيني غاضت بصره وفي حاله عينه هتقع على بنت الشيطان هيجي له في احلام اليقظه هيعملها له سندريلا هيعملها له سندريلا خلاص وهي عينها هتقع على شاب الشيطان هيجي لها هيعملها لها هيعمله لها جاكي شان خلاص احذروا من احذروا من روي او ري بذرة الشهوة في القلب ارويها ازاي احلام اليقظة احذروا من احلام اليقظة الشاب يتع... يعجب بفتاة يقعد ثلاث ساعات يفكر فيها قاعد مسهم بقى وايه وبيحلم بيها انت قاعد تروي تعلقك بيها انت تعلقك بيها لسه مش كبير انما احلام اليقظة ضخمتها هتفضل سنة اتنين تلاتة لحد ما البنت ديت في الاخر هتحس انك هتذبح نفسك لو البنت ديت ما اتجوزتهاش يبقى لازم تاخدوا بالكم يا جماعة قاوم نفسك يا ابني اصل انت هتفضل في العذاب ده ست سنين لازم قرار طب القرار ايه اسيبها القرار حاجة من اتنين تعرف تتقدم لها تعرف تروح تخبط على بابها وتطلبها من ابوها تعرف في شباب لو قال كده لابوه ابوها هيرميه من الشباك وفي شباب مش ممكن ظروفه الاقتصاديه او المفاهيم الاجتماعيه عنده في البيت لا يمكن وفي شباب ممكن يا جماعه ممكن لو يعني ايه لو هو فعلا يعني ايه حاول مع اهله واقنع والدته والدته كلمت والده ممكن وهم عندهم مثلا وضع مادي مثلا ابوه حاطط له شقه في البيت بتاعهم او كده يعني ممكن يعني الموضوع انا مش بقول كلام خرافي بتنفع احيان قليله جدا ولكن بتنفع لما بيكون ايه الشاب وضعه المادي اصلا مستقبلا مستقر من الوقت إيه بتنفع ويكون اهلها متساهلين تعرف تتقدم لها تقدم لها ما تعرفش تتقدم لها البنت دي لازم تذبحها من قلبك والا هتفضل ست سنين معذب هتفضل ست سنين معذب البنت دي لازم تتبعها من قلبك لازم تاخد قرار دين من غير قرارات ما ينفعش سيدنا سليمان قال ردوها علي الخيل اللي شغلتنا عن ربنا فطفق مسحا دبحها وفي اقوال انه وسمها علامه انها نظرها للجهاد في سبيل الله ونظرها للجهاد في سبيل الله وخرجها من ملكيته ايا ما كان طفق مسحا مسحها من حياته لازم تاخد قرار ينفع تتقدم لها القرار ما بيتاخدش كده انت بتتوضى وبتصلي ركعتين وبتستخير ربنا وبتصلي قيام ليله وتستخير ربنا يا رب انا ما اعرفش هي خير ولا شر يا رب لو خير يسرها لو شر اصرفه وتبدا تتكلم وتبدا ما نفعش خلاص لازم تاخد قرار طفق مسحا لو مش قادر انك تتعامل بواقعيه انت عارف انت عامل زي ايه الوقت يا حبيب قلبي انت الوقت جوه قلبك حريقه حريقه بحق وحقيقي والحريقه كل ما تفكر في البنت هتزيد وكل ما هتشوفها وما انتش غاضت بصرك هتزيد حريقه طب اعمل ايه وخد بالك من نقطه خطيره جدا ان انشغال القلب بذنب حتى لو ما وقعتش فيه بيضيع الايمان يعني انت بتقول انا لحد دلوقتي ما اتكلمتش معاها اوعى تفتكر ان عدم كلامك معاها بس قلبك مشغول بيها معناه ان قلبك نجا يا جماعه انشغال القلب بالفتنه وبالذنب وبالمعصيه وتفكير القلب فيه حتى وان لم تقع هيضيع لك ايمانك زي الشيخ يعقوب لما كان يقول لنا زمان يا ابني هتقعد تقول في الازمه احلق ما احلقش احلق دقني ما احلقش دقني حتى لو ما حلقتش دقنك ايمانك بينزل ليه لانك انت عشت فتره التردد في حاجه ايمانيه انما الصح فا فورا فطفق مسحا امسح اي حاجه من حياتك تبقى واقفه بينك وبين ربنا طيب اقاوم ازاي ما هو انا مش بقولك ان انت حبيب قلبي يعني البطل بقى اللي هتاخد قرار تقاوم ازاي تقاوم انك تشغل طاقة قلبك وتفرغ طاقة نفسك في الدين وفي الالتزام يا جماعة خلوكوا واقعيين احنا في ايام صعبة الشهوات رهيبة هيفضل قلبك يتخطف مع دي وانت قلبك يتخطف مع ده هتتعذبوا عذاب رهيب نفسيا وفي الاخر ما حدش بيتجوز حد يا جماعه وفي الاخر لما بتكبر بتكتشف ان البنت دي ما كانتش حلوه اصلا يعني ما كانتش حلوه اصلا شكلا يعني مش قصدي يعني مش قصدي قصدي دي ما كانتش اختيارك يعني ممكن شاب مثلا ما شافش قبل كده يشوف واحده كاشفه شعرها قالوا ان هي وهي اصلا يعني ممكن كثير جدا من المحجبات اجمل منها 100 مره بس هو مش فاهم هو ما عندوش خبره في الحياه هو ما عندوش فانت لما بتفهم الخبره وبتفهم بعقلانيه مقاييس اختيار زوجه بتكتشف انها ما كانتش تنفعك انما هي كانت عاطفه ممكن توديك في داهيه كمان يبقى يا جماعه الواقعيه ان لازم طاقتكم دي تتفرغ في الالتزام وفي الاقبال على الله وفي انشغالك انك تتربى وانشغالك انك تسمع دروس وانشغالك بالصحبه الصالحه وانشغالك بطلب العلم وانشغالك لان الطاقه دي لازم تخرج يا حبيب قلبي الطاقه الرهيبه اللي جواك ديت خلي الطاقه دي تخرج في القرب من الله سبحانه وتعالى انطلق لقدام في خط سير انشط في العباده والدعوه الى الله شوف الاسر الملتزمه اللي عندك في الكليه اشترك فيها شوف الجماعات الخيريه الفاعله في الجامعه اللي عندك اشترك فيها اشترك في الانشطه الخيريه اشت... صاحب ناس ملتزمه اعمل انشطه بناءه مفيده هتلاقي نفسك بتطلع لقدام بدل ما تفضل قاعد زي العربيه اللي غرزت في الوحل مهما تعمل العربيه غرزه لا اخرج اخرج بسرعه بقول لك اخرج بسرعه اخرجي بسرعه يا جماعه نص الجامعه كده نص الشباب الملتزم والبنات الملتزمه في الجامعه انا مش عايز اقول اكتر من كده بكتير جدا كمان يعني بكتير جدا مساله تعلق قلب شاب ملتزم ببنت في الجامعه ممكن تكون ملتزمه او مش ملتزمه اه وتعلق قلب بنت برضه بشاب والعكس كتير جدا جدا جدا ودي مصيبه الاختلاط ودي مصيبه الاختلاط وغالبا يعني الفتنه الرهيبه ديت اللي في زمن الشهوات انا طبعا بقدر معاناتك جدا بقدر الالام اللي جوه قلبك جدا بقدر يعني ايه فتنه تعلق قلب شاب مش متجوز مضغوط في مجتمع صعب ببنت ويتخيل بقى ان هي دي بقى ايه ماما وبابا بقى و... ودي بقى اللي هتبقى ودي بقى اللي صفاتها وهي ممكن واقعها ملوش دعوه خالص باللي انت بتفكر فيه انما واقعها كده واقعها مش كده تعامل تعامل واقعي عشان ما تضيعش دينك ما تضيعش دي. انت عارف البنت دي دخلت معاك كليه طب ليه انت عارف دخلت معاك ليه ربنا لو هي خير يجعلها من نصيبك يا رب ولو مش خير ربنا يختار لها الخير ويختار لك الخير يا رب انت عارف ليه في حاجه اسمها كشف العيوب بامتحان القلوب ان انت ده درس انا انصحكم انكم تسمعوه كلكم ادخلوا كده على دروس الشيخ يعقوب على النت واكتبوا محمد حسين يعقوب او محمد يعقوب كشف العيوب بامتحان القلوب ها أه؟ إيه إيه إيه دور على الدرس ده وهاتوه الدرس ده خطير يا جماعه واحنا طلبه الشيخ يعقوب لما اداه كان بيقول لك ان احيانا بيبقى في مرض في قلبك فربنا يريد انك تفصل انت يا ابني مع ربنا ولا انت خلاص المرض ده استفحل فربنا يجيب لك الفتنه اللي جوه قلبك قدام عينك عشان يا تختار ربنا وتبقى نضفت من جوه يا تختارها وخلاص يبقى انت اللي اخترت زي التاني في التلاته والصخره اللي انا حكيت لكم قصتكم آه، قصته مع البنت آه، مع قصه اختنا الفاضله اللي كانت قبل قصه الشاب دهوت الدكتور الصغنن ده اللي هي ايه كانت لي ابنه عم احبها كاشد ما يحب رجال النساء راوتها عن نفسها امتنعت اصابتها سنه جاءتني قال لها يعني هي مش عايزه تقع في الزنا وهو نفسه انه يقع في الزنا معاها وربنا عصمه لحد دلوقتي فجاه جات له على صينيه بتقول له انا مزنوقه وهي عارفه وعايز ايه يعني يقينا لفت على الدنيا كلها والابواب اتقفلت في وشها وما لقتش غير ده وجايه مستسلمه ما عايزه فلوس يبقى يعني تبكريني من نفسك خلاص حاضر هي هي هي فاهمه وجايه وهي راضخه فربنا جاب له الفتنه قدام عينه عشان يا اما يجاهد نفسه ويخلص منها خالص ويخلص لله بقى ويبقى ولي من اولياء الله الصخره تتكشف لما يقع فيها لما يرفع ايده ويقول يا رب يا اما خلاص الانسان ده وحش يترمى فدي قدام عينك ده امتحان لقلبك يا اما هتستفحل في قلبك وتفسد لك قلبك أه؟ يا اما انك انت هتبقى سبب طهاره قلبك لو وقفت وجاهدت ليله قيام ليلتين قيام وقول يا رب يا رب طهر لي قلبي يا رب انا مش عايز قلبي يتعلق بغيرك يا رب انا مش عايز اتفتن يا رب انا مش قادر يا رب انا شاب صغير وانت تعلم ان الشهوه جوايا وانت تعلم ان انا قلبي ضعيف وانت تعلم ان انا بتفتن يا رب يا رب اعذني يا رب اغثني اجري يا ابني اجري على باب ربنا اجري يا بنتي على باب ربنا يا جماعه الفتن دي لما بتستفحل بتبقى مصيبه نصيحتي الاخيره ليك اوعى تسيب الباب موارب اوعى مع فتنة خطيرة فتنة تعلق قلب شاب بفتاة لو ما وقعتش هتخسر قلبك ومش هيخلو قلبك لربك ولو وقعت هتخسر كتير قوي وهتزعل من نفسك قوي ولو رجعت لربنا بعدها ترجع وانت مكسور لان الملف بتاعك عاد فيه حاجة وحشة ربنا يغفرها ويبدلها حسنات ماشي ان شاء الله ولكن تضمن من انك هترجع اوعى تسيب الباب موارب مع الفتنه الخطيره دي كل واحد من اللي بيسمعوني دلوقتي عنده مشكله زي دي ممكن عن بنت عندها مشكله مع شاب شاب عنده مشكله مع بنت شاب عنده مشكله مع معصيه معينه بنت عندها مشكله مع شهوه معينه او معصيه معينه يا جماعه افتكروا الكلام اللي انا قلته الليله كويس جدا فطفق مسحا لو ما انتش عارف تجيب دي في الحلال اطفق مسحا في الحلال خلاص طبعا ده حل مثالي اه مش عارف طافق مسحا امسح الموضوع ده من حياتك اوعى تسيب الباب موارب لو سبت الباب موارب وقعدت تفكر فيها من غير ما تقع في المعصيه ايمانك ه... ه... ه... هينزل نزول رهيب في قلبك فرغ طاقتك كلها في الدين والهمة في الدين والالتزام والأعمال الخيرية اطلع لقدام وابني حياتك يا ابني لأن مهما كان أي طالب جامعة عنده وقت كتير جدا فاضي ولو طالب حتى في كليه طب ولو طالب في بكالوريوس طب عندك وقت كتير جدا فاضي كده كده فانت وظف وقتك في طاعه ربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا يحفظكم يا شباب ربنا يبارك فيكم لازم تاخدوا قرارات بقى يا جماعه لازم كل واحد مننا ياخد قرار مش هنفضل كده مش هنفضل راكنين مش هنفضل مستنيين مش هنفضل ضعفاء في ديننا قرار يا شباب فطفق مسحا ملتزم ما بياخدش قرار مش هيقدر يكمل أهل الكهف وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله إلا الله فأووا إلى الكهف خدوا القرار طب هنروح الكهف منين طب احنا ما اتجوزناش ده احنا هنعيش من غير زواج طول حياتنا طب اهلنا طب امنا طب ابونا طب المجتمع طب الفلوس طب المستقبل خلاص اقوا الى الكهف دينكم في خطر لازم تاخدوا قرار يا شباب انتوا دينكم في خطر خدوا قرار يا شباب عشان دينكم ما يبقاش في يوم من الايام ذكريات عشان التزامكم ما يبقاش في يوم من الايام ذكريات انا سعيد جدا جدا جدا باللقاء اللي بينا دهوت بتاع افتح لي قلبك سعيد بيه جدا واتمنى ان يشاركني في افتح لي قلبك الشيخ امين الانصاري يعني انا برضو يعني شيخ امين الانصاري رجع من الحج وهو هيبقى استاذ في المجال ده شيخ امين الانصاري من شيوخي طبعا وانتوا عارفين كده يعني اشوفكم كلكم رجاله كلكم مالين الدنيا خير نفسي نفسي تكبروا بقى يا شباب نفسي توصلوا بقى يا شباب نفسي بقى يعني نفرح بكم كده بقى هنفضل على طول بقى نطبطب لحد امتى يلا يا بنتي قومي بقى يلا يا ابني تعبت لنا قلبنا حرام عليك قاعدين نزق وندادي ومعلش يا حبيب قلبي ومعلش يا بنتي وان شاء الله بك يا جماعه قوموا بقى اتنفضوا قوم الوقت خش دش ميه بارده وانفض راسك كده وقول خلاص تبت الى الله وركعتين توبه وانطلق في العباده وفي الدعوه الى الله سبحانه وتعالى قوموا يا شباب قوموا ادخلوا في المنتدى بتاع الطريق الى الله اشتركوا في الاقسام بتاعته مع الاخوه والاخوات بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى ادخلوا يا جماعه اعملوا لنفسكم حياه دينيه انجزوا انتجوا اثمروا عندكم فرق عمل كتير جدا على الطريق الى الله منتجه وم- ومكسجه وحاجات انا مش فاهم بالظبط يعني كلها دلالاتها ايه بالظبط انما في فرق عمل كتير ادخلي يا بنتي وظفي طاقتك ادخل يا ابني وظف طاقتك ادخلوا اعملوا حاجه ابنوا يا جماعه اعملوا حاجه اعملوا شيء في الدعوه الى الله اشتغلوا في الدعوه في كل مكان إن- إ- إ- إ- احضروا دروس ربوا نفسكم احفظوا القران هل في محفظ قران بيجي على الغرفه الصوتيه في محافظ قران بيجي على الغرفه الصوتيه طب ليه ازاي ما يبقى ازاي هو في تربيه من غير حفظ القران في تر... في واحد هيتربى اخ او اخت من غير حفظ القران شوفوا المواقع لا تحفيظ قران وبرضه يعني ده آه، طلب ثالث من موقع الطريق الى الله احنا طلبنا في الاول ميثاق شرف آه، آه، شبكه النت ان شاء الله باذن الله اللي هنبنيه كلنا مع بعض ونفرح كده يوم ما يتعمل بقى ونعمل حفله كده ان شاء الله آه، الحاجه الثانيه اللي طلبتها من الموقع شيخ امين الانصاري ينضم ل آه، آه، يعني فريق بقى ايه التواصل مع الشباب باذن الله سبحانه وتعالى الحاجه الثالثه اللي طالبها من الموقع ان هم آه، آه، يحفظوا الشباب القرآن أيوة يحفظ الشباب والبنات القرآن ربنا يبارك فيكم ربنا يحفظكم ربنا يعني يجعلكم أسعد الناس في الدنيا والآخرة ربنا يرضى عنكم ربنا يستعملكم لنصر دينه ربنا يبارك لنا فيكم ربنا يبارك للإسلام فيكم ربنا يستخدمكم لنصر دينه في الأرض ربنا لا يسئنا فيكم يا شباب ربنا سبحانه وتعالى يفرح عينينا وقلبنا كده واحنا شايفينكم كلكم بتشتغلوا في الدعوة إلى الله وفي نصر الدين ربنا وقبل ما اختم الطلب الرابع اللي احنا طالبينه من موقع الطريق إلى الله معسكر شبابي للشباب اللي عندنا يعني نعمل معسكر شبابي يعني انا لو فضلت معاكم يعني بدا- ما نعمل معسكر للشباب اللي على النت يعني معسكر يبقى كده ايه إيه، معسكر يبقى يبث على شبكة النت كده ربنا يحفظكم ويبارك فيكم من أجمل الأوقات الأوقات اللي بنقضيها مع بعض عشان كده بشتاق قوي إن احنا نتقابل مع بعض في الواقع وعلى الأرض إيه، إيه، يعني ما يبقاش اللقاء بينا على النت بس إيه، إن شاء الله بإذن الله نلتقي مع بعض دائما أسأل الله سبحانه وتعالى أن اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض رب اجعلنا لك صوامين لك قوامين لك ذكارين لك شكارين رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخاء سخائم صدورنا واهد قلوبنا يا رب اللهم أكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم احفظ لنا إخواننا وأخواتنا اللهم اهد شبابنا وفتياتنا اللهم أنزل هدايتك على أهل مصر يا رب يا رب أنت القادر يا رب أنت الذي تقدر يا رب أنت الذي تملك القلوب يا رب يا رب بعد الشباب عن دينك وعن طاعتك اللهم ردهم إلى طاعتك ردا جميلا اللهم طهر مصر من المواقع الإباحية ومن الزنا والخنا ومن التبرج والسفور اللهم اهد فتياتنا اللهم اهد رجال ونساء مصر اللهم اهد أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم لا تتولى عنا اللهم لا تتولى عنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت إيه خطبة الجمعة بكرة هو بكرة الجمعة بكره الخميس بكره ان شاء الله يوم تربوي في مسجد الصديق يوم الجمعه ان شاء الله خطبه الجمعه بقى عند آه، الاستاذ عمر الحنبلي في مسجد الشيخ ابو بكر الحنبلي في ميت حديد في ميت حديد ان شاء الله باذن الله الجمعيه الشرعيه في ميت حديد ويوم الجمعه ان شاء الله الدرس الاسبوعي من المغرب للعشاء في الجمعيه الشرعيه باذن الله سبحانه وتعالى ويوم السبت الدرس الاسبوعي لحبيب قلبنا وشيخنا الدكتور عبد الرحمن الصاوي في الجمعيه الشرعيه من المغرب للعشاء ويوم الاربع الدرس الاسبوعي لتفاحه الدعوه الاسلاميه في المنصوره الشيخ احمد جلال في مسجد الصديق من المغرب للعشاء عايزين ايه بقى هنعمل لكم ايه يعني خلاص يعني عايزين اكتر من كده ايه خلاص يعني ربنا حبيب قلبي يبارك فيكم ويحفظكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وادعوا لنا جميعا يا جماعه ما تنسوناش في دعائكم جزاكم الله خير